الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد نعمة الحمد لله الحمد لله الذي رزقنا الدعوة إليه الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الإسلام إخواني الأحباء طريق الجنة بل ألف طريق إلى الجنة نتدرسها معا انتوا عارفين احنا خدنا كم طريق إلى الجنة إلى الآن احنا خدنا ما لا يقل عن 200 طريق إلى الجنة في الحلقات السابقة فقط حلقات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذكرنا قرابة المئة عمل من الأعمال الصالحة واللي كانوا بيقدوا معانا المفروض ان هم يكونوا عارفين الأعداد دي تعالوا النهاردة ناخد آه الحلقة الجديدة من حلقات ألف طريق إلى الجنة لازلنا لازلنا بنتحدث عن المبشرين بالجنة والمبشرين بالجنة المرة دي احنا بناخد اعمالهم اللي دخلتهم الجنة البر اللي دخلهم الجنة الخير اللي دخلهم الجنة اقوالهم اخلاقهم صفاتهم احنا اتكلمنا في المرات السابقة عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه انتهينا الى علي رضي الله عنه ولكن ما اتكلمناش عن نقطتين او ثلاثة من علي رضي الله عنه تعالوا ناخدهم بسرعة وننتقل ونشوف الشخصيات العظيمة جدا اللي معانا في هذه الليلة شخصية اهتز لها عرش الرحمن وشخصية كان يسمى الشهيد الحي وفكروا معانا يا ترى مين هم دول لحد ما اقول لكم النقطتين اه او الثلاثة الذي التي لم نذكرها عن علي رضي الله عنه علي علي رضي الله عنه كان حكيما كلامه كله كان حكم تلاقيه يتكلم عن الدنيا ويقول اياك والدنيا فان حرمها عقاب وان حلالها حساب وكان ليه اشعار جميلة بيتكلم فيها عن الزهد وعن احوال القلوب وكان بيتكلم فيها عن اشياء عظيمة جدا فكان بيقول ايه كان مما قال لا تصحبن اخ الجهل اوعى تصاحب الجاهل او الاحمق لا تصحبن اخ الجهل واياك واياه فكم من جاهل اردى حليما ضيع حليما حين اخاه وللمرء الى المرء مقاييس واشباهه وللعين الى العين دليل حين يلقاه يقول ما تصاحبش الجهلاء ما تصاحبش الحمقى دول هيأثروا عليك هيغيروا حالك هيبدلوا كلامك هيأثروا على مستقبلك علي رضي الله عنه كان يقول إياك والهوى فإنه أضل قائد وأجور حاكم وأكذب حديث علي رضي الله عنه يحذر من الدنيا واتباع الهوى وكذلك طول الأمل فيقول إياك والهوى وطول الأمل فإن الهوى يصد عن الحق وإن طول الأمل يحبب في الدنيا ويزهد في الآخرة وكان يقول الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة ضرتان ضرتان فطوبى لعبد كان ابنا للآخرة ولم يكن ابنا للدنيا دي من كلمات علي رضي الله عنها رضي الله عنه علي علق رسول الله وساما على صدره وسام عجيب وعظيم عشان نعرف قيمة علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة في بعض الغزوات فحزن لأن علي مجاهد مجاهد كان إذا جاهد في سبيل الله قط الرجل وقضى الرجل يعني إيه كان إذا ضرب عرضا قسم الرجل قطعتين وإذا ضرب طولا يشق الرجل نصفين مجاهد عظيم مقاتل وإحنا شفنا المرة الماضية عمل إيه في غزوة خيبر لما قتل قائد اليهود مرحبا ف فلما رآه رسول الله قد حزن وقال علي لرسول الله يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان والنبي عليه الصلاة والسلام تركه مع النساء والصبيان ليحافظ عليهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أما ترضى أن تكون لي بمنزلة هارون من موسى أما ترضى أن تكون لي بمنزلة هارون من موسى سبحان الله شوف المنزلة العظيمة اللي كانت لعلي رضي الله عنه ده كمان كان متواضع يعني عشان تعرفوا الناس دي ما دخلتش الجنة كده هباء ده دخل الجنة بعد عناء وبعد أخلاق الواحد يعيش في الدنيا في سبيل الله أصعب ولا يموت في سبيل الله سبحان الله يعني شوفوا أحد الحكماء كان يقول العيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله انك تعيش بما يرضي الله على طاعة الله على امر الله اصعب من انك تموت مرة واحدة كده في سبيل الله وتروح الجنة وخلاص فعلي رضي الله عنه كان متواضع جدا كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اذا فاضلوا بين الصحابة يقولون افضلنا ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهو كان عارف التفضيل ده وهو كان فاهم ان هو يأتي في المنزلة الرابعة بعد الخلفاء الثلاثة كان عارف كان عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه ففي يوم من الايام جلس ابنه الحسن اليه فقال يا ابتي من احب الناس الى الى رسول الله قال ابو بكر قال ثم من قال عمر قال ثم من قال عثمان قال ثم من قال بقية المسلمين قال وانت يا ابي اين انت ليه ما ذكرتش نفسك وانت عارف ان, إن اصحابك كانوا يعدونك الرابع مع هؤلاء قال وانت يا ابي قال يا بني انما انا رجل من المسلمين متواضع لكن لو سألت واحد دلوقتي انت اخبارك ايه يقول لك اخباره السابقة واللاحقة ويعدد مآثره واذا كان يعني ليه عمل كده في الدين يعدد لك بقى مؤلفاته واحواله ومحاضراته وشرايطه و و و و لا يخشى على نفسه لا الرياء ولا السمعة وكأنه قد عصم شوفوا دول كانوا متواضعين وشوفوا دول كانوا كان ايه حالهم سبحان الله العظيم علي رضي الله عنه شهد شهد احوال كثيرة واصبح شاهد على العصر يعني ايه شاهد على العصر رأى الجاهلية قبل قبل نزول الاسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما نزل الاسلام على رسول الله اسلم ثم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مات بعده ابو بكر ثم مات بعده عمر ثم عل- ثم عثمان ثم بقي علي شوفوا كل العصور دي شهدها علي رضي الله عنه شهدها علي رضي الله عنه وفي يوم من الايام بدأ يتذكر الايام الجميلة اللي كان فيها الاسلام والمسلمين واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد ايه كانت الالفة والمودة والمحبة بينهم مع عبادة عظيمة لله عز وجل فقال والله لقد رأيت اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ارى شيئا يشبههم قط رأيتهم لهم دوي بالقرآن في الليل كدوي النحل يقوم احدهم بين يدي الله عز وجل يفترش رجله وجبهته حتى اذا اصبحوا كأن في جباههم كأمثال ركب المعزة شفت ركب المعزة مقشرة و- وجافة ازاي اهو كانت في جباههم وفي وجوههم امثال هذا الجفاف من كثرة السجود والركوع فعلا ينطبق عليهم قول الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال فإذا أصبحوا أصبحوا وكأن في وجوههم كأمثال ركب المعزة فإذا ذكر الله أمام أحدهم ماد كما تميد النخلة في الليل شديد الرياح يميدون كما تميد النخلة في اليوم شديد الرياح الواحد فيهم يبقى يعني خاشع وخاضع لله عز وجل فإذا ذكر الله سبحان الله العظيم أصابه الخشوع والذل ينحني هكذا وكأن نخلة في يوم شديد الرياح من شدة خشوعه ثم قال والله لا أرى من يشبههم الآن وكأن القوم باتوا غافلين علي كان بيتكلم على الثلاثين سنة الأولى من الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول على قوم وعلى اللي حواليه وكأن القوم باتوا غافلين شفتوا يا اخواني اهو علي رضي الله عنه علشان كده لما شاف تغير الناس واحوالهم كان بيقول ليتني مت قبل عشرين سنة والكلام ده هنعرفه بعد شوية هو ليه قاله قال ليتني مت قبل عشرين سنة شوفوا كلامه شوفوا تواضعه شوفوا اخلاقه شوفوا احكامه شوفوا كان متزوج مين وشوفوا اعماله وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى اجر على يديه خير كثير ومع كده لازم كمان ينال عظمة تبلغها عند الله عز وجل منزلة هي أعظم مع كل هذا إيه قتل شهيدا مات رضي الله عنه شهيدا وعايز أقول لكم إن علي رضي الله عنه بشر بالشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام يعني يا اخواني عايز اقول لكم على حاجة مهمة لاحظوا كده كم من الخلفاء الراشدين مات شهيدا يعني يعني ابو بكر لوحده بس هو ال الذي مات على فراشه لكن عمر قتل وعثمان قتل علي قتل ده غير اللي قتل من الصحابة رضي الله عنهم في ساحات الحرب عمر قتل في الصلاة عثمان قتل وهو يقرأ القرآن وهو صائم رضي الله عنه وعلي قتل أيضا في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف بك يا علي سبحان الله شوفوا الثمن اللي دفع عشان الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة يا إخواني النعيم لا يدرك بالنعيم النعيم لا يدرك بالنعيم عايز نعيم الجنة اجتهد وضحي وجاهد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جاهد نفسك وجاهد بمالك وجاهد هواك وجاهد شيطانك وجاهد بالدعوة إلى الله جاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره إيه يعني سنة ولا اتنين تعيش تعبان ولا ولا متألم ولا مريض ولا فقير غمسة واحدة في الجنة هتنسى كل ده كل ده هيتنسي مع أول غمسة في الجنة قال النبي عليه السلام يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في النعيم غمسة واحدة أكتر واحد شاف ألم حس بحزن كان مريض كان فقير كان متألم كان مبتلى لو غمس غمسة واحدة بس في الجنة ويخرجوه يقولوا ها هل رأيت من بؤس يقول والله ما رأيت بؤسا قط ينسى كل اللي حصل له من الألام كل اللي حصل له من الألام ينساه قال والله ما رأيت بؤسا قط عشان كده دول كانوا عايشين على الدنيا صحيح عندهم شوية ألام صحيح عندهم شوية أحزان ولكن شوف شوف كانت النتيجة ازاي فالنبي عليه الصلاة قال له كيف بك يا علي إذا اختضبت هذه يعني إيه يعني لحيته من هذه وأشار إلى رأسه يعني بيقول له أنت ازاي هتحس بإيه يا علي لو إن لحيتك اختضب الدم سال الدم على لحيتك من رأسك يعني يبشره بأنه سيموت شهيدا وفعلا قتل عليه بنفس الطريقة التي وصفها رسول الله دخل الصلاة ضربه أبو ملجم عليه من الله ما يستحق من اللعنات ضربه على رأسه بالسيف فسال الدم على لحية علي رضي الله عنه ومات شهيدا في محرابه رضي الله عنه ودي كانت نهاية قصة علي رضي الله عنه وكيفية دخول الجنة ومعنا اتصال اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله الو السلام عليكم اهلا وسهلا لو سمحت يا شيخنا بدي اسالك هل الفرض فضوء الانسان مره واحده يعمل اعضائه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ثلاث مرات؟
ورد مرة ومرتين وثلاثة يعني وعندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ي- يعمل اعضائه مره واحده نحن ما نعرف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاه لنا الصحابة كان مره يقولون واحده كان يعمل اعضائه نعم.
ولا ثلاث مرات وضوء الرسول كان يعمل ورد أعضائه؟
مرة ورد في احاديث مرة وورد مرتين وورد ثلاث مرات وطبعا احنا عندنا برنامج الفتاوى وعندنا برنامج عظيم جدا جدا بفضل الله تعالى في كل يوم حلقة فتاوى طب حضروها أنا بصراحه لاني عندي وسواس من ناحيه الوضوء لا ربنا يكرمك فانت سمعت الاجابه وربنا يحفظك من كل سوء استعيذ بالله تعالى من شر الوسواس تعالوا بقى يعني نترك علي وشهادته و... ونترك له الجنه هنيئا لك يا علي انا عايز اقول لكم كمان على حاجه مهمه ان الصحابه رضي الله عنهم بعد وفاتهم مع رسول الله الدليل ادله كتيره جدا الاول يعني ايه الكلام اللي أنا قلته ده دلوقتي إيه- إيه النبي عليه الصلاة والسلام حين مات فهو في الجنة يل- يلحق به اصحابه اللي يموت من اصحاب النبي عليه السلام على الدين والايمان على طول يروح للنبي عليه السلام بعد الموت الدليل حين جاءت الوفاة إلى عائشة رضي الله عنها قال لها ابن عباس والله يا أمنا ما علمنا عنك إلا الخير فقد كان رسول الله يحبك وكان رسول الله لا يحب إلا طيبا وما نزل بك بلاء قط إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه فرجا وإنك تقدمين على قدم صدق انت رايحة دلوقتي حالا إلى, إلى, إلى أهلك في الجنة قال تقدمين على قدم صدق رسول الله وأبي بكر الدليل الثاني بلال رضي الله عنه لما جاءته الوفاة قالت امرأته وحزناه قال بل قولي وطرباه بل قولي وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه وده دليل طبعا آه، واضح جدا ومعانا اتصال اهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت حضرتك انا عندي سؤالين باذن الله اتفضل آه، اول سؤال انا عايز اعرف فضل صلاة الشفا والوتر آه، السؤال التاني آه، اثناء فترة ال- الحيض ساعات بينقطع الدم مثلا يوم او يومين فهل في اليوم واليومين دول آه، اتطهر واصلي ولا آه، اعتبر في فترة في فترة حيض؟
والله احنا في عندنا بر- برنامج اسمه فتاوى الرحمة للشيخ محمد حسان وفي آه، يعني فتاوى الرحمة هيكون يوميا بإذن الله تعالى والله حضرتك يمكن اول مرة اتكلم فيها يعني من السؤالين دول من زمان ومش لاقي حد اصلا طيب اما بالنسبة اما بالنسبة لفضل الشفع والوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ال- ال- الشفع اللي هي ما بين صلاة العشاء وما بين صلاة الفجر قال آه، آه، آه، من خير الصلوات يعني ركعتين يصليهما الرجل في جوف الليل واما الوتر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القران وقال ليس منا من لم يوتر اما اذا انقطع الحيض يومين فتطهري وصلي اذا كانت تلك عادتك لانها قد تجتمع الحيض وقد تفترق وده كلام ابن عباس في صحيح في صحيح البخاري حين قال اذا اكبرت عنك حيضتك فت- فتطهري وصلي وصومي قالوا لابن عباس كم قال ولو ساعه اتصال اخر معنا السلام عليكم عليكم اتصال اخر معنا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ امين؟
الحمد لله ازي حضرتك؟
الحمد لله بارك الله فيك وفيكم جزاك الله كل خير وجزاه احنا بنبارك للشيخ محمد حسان والله يعني ده تاج لكل البيوت المسلمين
نعم وربنا يعز يا رب ويجعل مشايخنا كلهم كده مكرمين ان شاء الله امين ويجعل كرمه كده من رب ان شاء الله ربنا هو اللي يكرمه امين
حضرتك انا والدة الطفل احمد اللي قرا لحضرتك الاسبوع اللي فات اه ربنا يكرمك وخدنا رقم ال- الموبايل بتاع حضرتك واتصلنا بيك كذا مرة يعني مش عارف حضرتك عايز امتى يسجل مع ان حضرتك شاء الله باذن الله حضرتك اتصل بيا بعد بعد البرنامج آه، اقول لكم امتى ان شاء الله طب هو يقرا لك صورة تاني ولا حضرتك لما لا يجي؟
خلاص ان شاء الله خلاص؟
جزاكم الله خير طب بارك الله فيك فيك.
وجزاك الله كل طيب خير معنا اتصال تاني السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا عم الشيخ الحمد لله
ده كان سؤال آه، انا في الغربة دلوقتي في في اليونان فشغلي ببقى بره مثلا مش آه، بدا بدا وقت الصلاة ما بعرفش اصلي مثلا في الجامع او في البيت ممكن ابقى شغال في كنيسة او في بي او في بيوت المسيحيين بيجوز الصلاة
النبي عليه السلام قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولكن الافضل انك تصلي في في حوش البيت او بره الكنيسه خلاص جزاكم الله خيرا يا ريت يا جماعه الاتصالات تكون آه يعني في موضوع حلقاتنا عشان احنا بنبقى عايشين مع الصحابه وعايشين في الجنه م- يعني ب- برامج الفتاوى ليها ليها آه آه آه اوقاتها وليها حلقاتها وليها مشايخها الكبار جدا والفقهاء فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. آه تعالوا بقى ناخد الليله دي شخصيتين او ثلاثة على حسب ما يقضي الوقت ان شاء الله سبحانه وتعالى من اهل الجنة ولما بنتكلم عن بنقول من اهل الجنة يعني فعلا الناس دي دخلت الجنة هم دلوقتي في جنة رضي الله عنهم الشخصية الاولى وشخصية عظيمة جدا جدا الشهيد الحي افتكروا مين مين الشهيد الحي الشهيد الحي هو طلحة الجود والكرم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه طلحة من المبشرين بالجنة بشر بالجنة ازاي طلحة رضي الله عنه بشر بالجنة مرتين مرة في الحديث الذي رواه الأح- الإمام أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وطلحة في الجنة طب والمرة الثانية هقول لكم اللفظ بس الذي ذكر فيه تبشيره ولكن هنعرف ليه بشر بالجنة في هذا الموقف بشر رضي الله عنه بالجنة حين قال له رسول الله في غزوة أحد أوجب طلحة أوجب طلحة يعني خلاص وجبت له الجنة تعالوا نشوف بعض أعمال طلحة رضي الله عنه التي أوجبت له الجنة نبدأ كده بالأعمال الأعمال في الإنفاق وفي البر والإحسان وفي صلة الرحم اللي فقدها كثير منا شوفوا طلحة كلمة طلحة معناها الجيد الخير البار المحسن المنفق دي معناها فشوف ده اسم على مسمى وده يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بخلقه انه بيجعل لهم نصيبا من اسمائهم طلحة كان من اكثر الناس انفاقا في سبيل الله كان يحب الانفاق لدرجة انه لما كان يبقى معاه مال كان يبقى قلقان جدا ويبقى زعلان وحزين مش زعلان وحزين علشان يجيب فلوس لا ده زعلان وحزين علشان معاه فلوس معرفش ينفقها في سبيل الله تسمعوا ابنه كان له ابن اسمه موسى رضي الله عنه وعن أبيه قال جاء يوم على طلحة وقد جاء له من حضر موت سبعمائة ألف سبعمائة ألف سبعمائة ألف دينار يعني قد ايه 700 ألف دينار دول الدينار قيمته 4 جرام ذهب وقليل يعني قول 4 جرام ذهب قول 4 جرام ذهب في 700 ألف يطلع قد ايه يطلع 2 مليون 2 مليون و800 ألف جرام ذهب اضرب بقى في ثمن الجرام شوف بقى يطلع قد ايه شوف يطلع قد ايه جرام الذهب بكام ال- ملايين قال فبات ليلته يتململ يعني يجي ينام مش عارف ينام قلقان وزعلان وحزين وكانت له زوجة ابنة أبيها يعني ابنة أبيها ابنة أبيها كانت يعني طاهرة من نسل طاهر ذكية من نسل ذكي منفقة متصدقة كأبيها مين هي أم كلثوم بنت أبي بكر أم كلثوم بنت أبي بكر قالت له ما لك يا طلحه أرابك منا شيء أنت زعلان مني في حاجة قال لها فنعم حليلة الرجل المسلم أنت ده أنت أفضل زوجة تنفع زوجها المسلم قالت مالك قال لها أتاني هذا المال من اليمن لا أدري ماذا أفعل به ما ظن رجل بربه يبيت وعنده هذا المال الواحد يظن ايه في الله ابيت وانا م- مكدس هذا المال كله مكتنز هذا المال كله قابل ربنا بيه ازاي سبحان الله سبحان الله قال ما ظن رجل بربه يبيت وعنده هذا المال قالت ما عليك يعني عندي حل بسيط قال قولي قالت ائتي بسرر هات سرر وضع فيها آه، دنانير هات اكياس وحط حط املى دنانير دنانير واقفل الاكياس وابعت لاصحابك وخلانك ابعت لابو بكر وابعت لعمر وابعت لعثمان وابعت لعلي وابعت لعبد الرحمن وابعت وابعت وابعت لطلبه العلم وابعت للعلماء والشيوخ والفقهاء وابعت للفقراء والمساكين وابعت للارامل والايتام ابعت قال لها نعم الرأي موفقة بنت موفق موفقة بنت موفق وجاب المال شوف تخيل بقى 2 مليون 2 مليون و800 ألف جرام ذهب جبل ذهب قدامه قاعد يجيب المال ويصر ويبعت ويصر ويبعت ويصر ويبعت على آخر النهار على اخر النهار اتبقى شوية صغيرين كده فقالت له يا ابا محمد اما كان لنا دي زوجته اللي بتقول له ام كلثوم يا ابا محمد اما كان لنا في هذا المال نصيب يعني مفيش مفيش لينا نصيب في المال ده اللي انت بتقسمه لاهلك قال لها دونك في البقية شوية صغيرين كده قالت فعددتهم فاذا هم الف دينار يعني ال- الشوية صغيرين عنده الف دينار فاعطاهم لزوجته يعني كده بس هدية ومعنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله جزاك الله خيرا وجزاكم والله يا شيخ أنا- الانسان بيسمع دايما عن الصحابيات واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيعني دايما في اعمالهم علاقتهم بربنا وصلاتهم بربنا وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنه فدايما الانسان يحس دايما بتقصير مهما اعمل من قيام ليل او التزام بالصلوات الخمس يعني حاجات كتير وحتى في بيتي بحاول يعني بالله الحمد آه، ازرع في اولادي آه، يعني مش قادره مش عارفه اقول حاجه تانيه مرتبكه معلش نعم بس دايما الانسان يحس بتقصير كل ما يسمع عن الصحابيات او الصح- اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعايز اعرف رد الحديث بس في الموضوع ده والله هو التقصير م- من الجميع احنا كلنا مقصرين لان احنا بنقارن نفسنا باطهر الناس قلوبا ابن مسعود رضي الله عنه قال نظر الله عز وجل نظر الله عز وجل في قلوب الخلق فاذا اطهرها قلب رسول الله ثم نظر في قلوب الناس فوجد اطهرها قلوب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاصطفاهم لصحبة نبيه فاصطفاهم لصحبة نبيه فلما الواحد يقارن نفسه صحيح لازم يقارن نفسه بدول علشان يتأسى بيهم كفاية قوي كفاية قوي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان ايمانكم ده لما الناس يؤمنوا زيكم يبقوا مهتدين قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فده وضع طبيعي أما إنك تحس بالتقصير حس بتقصير بس زودي يكون احساسك بالتقصير ايجابي ها علشان تتاسي بيهم و- وتحاول تسبيق ونقي لك واحده من الصحابيات قولي انا عايز ابقى زي دي شوفي عائشه رضي الله عنها وفقهها وحكمتها وفصاحتها وعلمها خليكي زيها شوفي ام سليم في تضحياتها وخدمتها للدين وكوني زيها شوفي مريم ابنة عمران وتبتلها وانقطاعها وذكرها لله عز وجل وخليكي زيها يعني اعملي اعمال زيهم وبحبك ليهم ان شاء الله سبحانه وتعالى تبقي معاهم المرء مع من احب نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ امير الحمد لله اللي يحبك في الله احبك الله البرنامج بتاعك دي بسم الله ما شاء الله يعني جميل جدا الله يبارك فيك الحمد لله جميل جدا يعني الحمد لله ممكن سؤال ان شاء الله اتفضل
في واحدة عندها ذهب الو ايوه
واحدة عندها ذهب نعم وفي واحد امين اشتري الذهب ويعني ضاعت و- وما عطلا- وما عطلاش حقها ولا عطلها ولا عاوز يديلها مكان الذهب فلوس امم طلع قاعدين قضية في المحكمة وخدوا الذهب وضحكوا يعني على الست في- والست بتعيط والله لا وبتبكي لا لا.
وبتصوت عليا مم.
فانا عايز اسال في السؤال ده اعمل ايه يا شيخ؟
هي المفروض ما تاخدش الا ذهب لان ذهب بذهب كما قال رسول الله ذهب بذهب وفضة بفضة خد منها ذهب يرجعوا لها ذهب زي ما خدوا وتحتسب على الله سبحانه وتعالى ال- الفلوس اللي ضاعت ومعنا اتصال تاني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على الكرامة اللي بتقدموا فيه مع العلم اللي بتقدموا فيه لنا يعني بارك الله فيكم يعني جزاكم من من المتقدمين ومن الشيوخ ومن المصورين وعدين يعني آه، من الناس عندي أسئلة يعني إن شاء الله مش عارفة يعني هل تكون متواجدة بالبرنامج هذا مسموح ولا تكون في فترة لا ربنا يبارك فيك هو برامج الفتوى في الفتاوى الرحمة لا يعني خايفة من بس من السؤال يعني بنحكي على الطبقات وبس نشوف يعني م- ممكن الإجابة عليه أنا م- ولا يريد الفتوى برامج الفتوى الرحمة آه، يوم الاثنين فتاوى الرحمة فضيلة الشيخ محمد حسان وبإذن الله عز وجل انتظرونا عندنا برامج الفتوى يوميا وبإذن الله تعالى ه- ه- هيكون في متسع لكل الأسئلة بإذن الله عز وجل وعندنا يوم للفتاوى الاقتصادية مخصوص والصدقات والفلوس وال... وال... والأموال آه طب احنا معانا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الله يخليك يا شيخ عبد الله الله يكرمكم ازاي الصحة الحمد لله الحمد لله شيخ ألف ألف مبروك للأستاذ محمد حسان الله يبارك فيكم ألف مبروك وأسأل الله أن يبارك فيه وأم خليلة أحمد وأم أحمد آمين وأم بيت وجه إن شاء الله آمين
كيف انا عايز عندي عدد الاسئله اولا اسس القناه لكن في ممكن تفاجئ الاسئله وتقولها للاستاذ محمد مين يا فندم؟
عندي اسئله عايزين أسئلة ايوه آه، باذن الله تعالى يوم الاثنين عندنا برنامج فتاوى الرحمه للشيخ محمد ما انا هتصل على طول بس الدنيا ما الدنيا اسمها التليفون ابعتي حضرتك رسالة ابعتي حضرتك رسالة واحنا والله بنتلقى الرسائل وبنقرأها واحدة واحدة وبنجاوب عليها من خلال الشاشة او بنديها للشيخ آه، ي- يجيب عليها على آه، في البرامج بإذن الله عز وجل طيب معانا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مع حضرتك احمد منصورة اهلا وسهلا اخ احمد
يا فندم آه، اولا انا احبك في الله احبك الله
وانا بدعي لك والله انت وابوك الدعاء وجزاكم الله خيرا عنا الله يسلمك وانا كنت صراحة بتصل عشان اوجه سؤالك انا سمعت حضرتك بتقول للاخت ال- ان الاسئلة الاثنين وكده فعايزين ايه يعني إيه حضرتك توصل لنا بس عن موضوع احب النفقات او احب الصدقات التي تقبلها الله آه، ان شاء الله احنا عندنا باب كامل في الف طريق للجنة للصدقات احنا لسه احنا الف طريق للجنة مش مش برنامج اصلا سيرة برنامج الف طريق للجنة بنتكلم فيه عن المبشرين بالجنة واعمالهم وبعدين ناخد عمل عمل بقى الصدقات مثلا هناخد صدقات السر وهناخد صدقات الليل وهناخد صدقات اخرى يعني مثلا صدقة على الفقراء والايتام و- وهكذا انواع الصدقات واحب الانفاق الى الله تعالى عندنا فيما لا يقل عن 100 سبب لكل جنة من خلال الصدقات فتبقنا بإذن الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم نرجع بقى لطلحة رضي الله عنه ونشوف أعماله اللي دخلته الجنة احنا شفنا قد ايه قسم من أموال تعالوا نشوف صلة الأرحام عند طلحة ابن عبيد الله لما بنتكلم عن صلة الأرحام ده معناه أنه رجل موصول يعني ايه موصول يعني ربنا وصله الله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه قال الله عز وجل للرحم من أنت الرحم, أنت الرحم أو قال أنا الرحمن وأنت الرحم شققت لك اسم من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتته يعني قطعته كان طلحة موصول على طول لأنه كان دائما يصل الرحم بس شوفوا بقى الفرق بيننا لما بنصل الرحم والفرق وبين طلحة رضي الله عنه طلحة كان يصل الرحم بطريقة سبحان الله العظيم فيها سخاء يعني انا هقول لكم بس الموقف وانتم تستنتجوا طلحة جاءه رجل لا يعرفه فذكر له رحما قال له ده انا قريبك فطلحة ما كان يدري ان له قرابة في هذا المكان ولا يدري ان الرجل اصلا قريبه قال له انني اني قريبك فقال طلحة انك ذكرت لي رحما لم اعرفها من قبل طب وتكون النتيجة ايه هل تبرأ منه هل قال لا انا ما اعرفكش ابعد عني لا عارف قال له ايه قال له ولكن هناك ارض اعطاني بها عثمان 300 الف يعني لما تسمعوا عن طلعة تلاقيه يتصدق ب 700 الف تلاقيه يعطي ارض ب 300 الف 300 الف دينار مش جنيه ولا ريال ولا دولار دينار الدينار آه، اكتر من 4 جرام ذهب فيقول له اعطاني بها عثمان بن عفان يعني عثمان عايز يشتري الارض دي ب 300 الف تاخد الارض ولا تاخد الفلوس طبعا الراجل عايز يريح نفسه فقال له اخد الفلوس فاعطاه الفلوس المال اعطاه 300 الف دينار لانه بس قال له ده انا قريبك من بعيد ده له 300 الف دينار ما تفكرش ان ده يعني ضياع للمال لا والله ثم والله ثم والله واحسبوا علي يا اخواني كل رحم لك وصلتها يعطيك الله امامها صلة صرفت فلوس ربنا يرزقك اموال ضيعت وقت في صلة الارحام ربنا يبارك لك في بقية وقتك آه، افنيت عمرك في في خدمة اهلك ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني عمره يطول فليصل رحمه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه اللهم اجعلنا منه طلحة طلحة رضي الله عنه مع أعماله العظيمة دي كان صادقا للإسلام طلحة من أهل مكة وأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية ال- في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طلحة استمر على دينه ولما جاءت الهجرة هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن اعظم اعمال طلحة على الاطلاق والتي بشر فيها بالجنة مرة تانية